هناخد موضوع تاني عنها ملكوت الله داخلكم الفكرة اللي نفسي نطلع بيها ان الواحد مش بس يستنى الملكوت دي مهمة قوي انما يبتدي يدوقوا ويعيشوا من دلوقتي يعيشوا في الصلاة يعيشوا في الخلوة يعيشوا في القداس يعيشوا في الخدمة يعيشوا في محبة الناس يبتدي يدوق طعم السماء وهو لسه على الأرض هناخد مثل عن الملكوت في العهد القديم أو يعني تأمل كده إزاي الملكوت داخلكم ممكن يكون في العهد القديم ها ملكوت الله داخلكم تابوت العهد بعد ما اتعمل أصبح يمثل لليهود موضع سكن الله أو موضع راحة الله عشان كده في المزمور يقول أنت وتابوت عهدك موضع قدسك يعني إيه المكان ده هو اللي كان يتراءى فيه ربنا ويتكلم مع موسى من وسط الجناحين بتوع الكروبيم المظللين على التابوت يعني التابوت ده زي تابوت حتى كلمة تابوت زي صندوق خشب مترصع ذهب من جوه ومن بره جوه قسط المن جوه عصا هارون اللي طلعت زرعت وهي عصاية جواه لوحي العهد اللي كتبهم ربنا فده أغلى حاجة يملكها دي ثروة الشعب وفوق منهم كروبين ذهب ملاك موطين راسهم من بين جناحين الكروبين يجي النور الإلهي يظهر لما موسى يدخل يسجد عشان يكلم ربنا بعد كده جه يشوع بعد كده أصبح الحكاية مقفولة على رئيس الكهنة يدخل بس على المكان ده مرة في السنة لكن ظل تابوت العهد إحساس الشعب إنه عنده التابوت معناه ربنا معاه وإنه ده أغلى حاجة عنده بعد موسى ويشوع جه زمن زمن اسمه القضاء اللي كان فيه جدعون ويفتاح وانتهى بصمويل النبي آخر سفر القضاء يجي بعديه على طول صمويل النبي صمويل النبي الناس طلبت وقتها يبقى لهم ملك زي بقية الشعوب طبعا الطلب ده زعل صمويل جدا لأن صمويل راجل فاهم فاهم ربنا كويس زعل ليه لأن كونهم طالبين ملك يعني مش شايفين ربنا كملك مش معتبرينه ملك واستمرت القاعدة دي لغاية ما قالوا في وش ربنا يسوع ليس لنا ملك إلا إلا قيصر يعني هم رافضين حكاية ربنا ملك لغاية النهاردة اليهود عاوزين ملك أرضي مش عاوزين ملك سماوي وربنا لما لقى صمويل متضايق وحزين قال له انت زعلان ليه هما ما رفضوكش دول رفضوني انا هات لهم ملك وخلاص ساعتها عمل شاول الملك وعشان ربنا يوريهم ان الحكايه ما كانتش صح بعد ما شاول بدا كويس في الاول انتهت حياه شاول نهايه سيئه جدا انه دخل في معركه مع الفلسطينيين اتقتل هو وولاده هو ويونسان والباقيين وأخذ تابوت عهد الرب أخذ يعني إيه الفلسطينيين خدوه لأنه بس هو كان اتاخد من قبلها أقول لكم اتاخد قبلها إزاي قبل صمويل على طول كان في عالي الكاهن عالي الكاهن كان كاهن كويس بس ولاده وحشين بس ولاده كهن رؤساء كهنة زيه فلما عالي عجز جدا ودخلوا حرب قبل شاول على طول مع الفلسطينيين بفكرة مش مظبوطة قالوا ندخل التابوت الحرب عشان ربنا ينصرنا ربنا ما قالش اعملوا كده فعملوا الفلسطينيين هاجوا وماجوا ازاي بقى ربنا هو معتبرينه وثن زي بتاعهم التابوت ده فيبقى الاله بتاعهم دخل المعركة احنا كمان ندخل بالالهة بتاعتنا وعلى قد تفكيرهم انما غلبوا اليهود وموتوهم وخدوا خدوا التابوت لما خدوا التابوت التابوت لوحده بقى يدافع عن نفسه يعني ايه هم خدوا التابوت حطوه في بيت الآلهة تاني يوم لقوا كل الآلهة وقعت على الأرض تحت رجلين التابوت آلهة ضخمة تماثيل ضخمة وبعد شوية حصل وباء في البلد اللي فيها التابوت لأنه ربنا رافض الشعب ده ده شعب وثني ما يمجدش ربنا فبقى ايه من قرية لقرية يزيحوا التابوت وخايفين يلمسوه ما هم مرعوبين منه ده من غير ما يلمسوه انتشر الوباء في البلاد فمن قرية لقرية اتفقوا كلهم قالوا لا ده احنا هنخلص كده بمئات الآلاف ابتدوا يموتوا ومفيش جيش ولا حاجة هو التابوت بيدافع عن نفسه فاتفقوا أخيرا إن هم يحطوه على عجلة عجلة يعني كارتة كده حنطور يعني يسوقوها طورين أو بقرتين ويسيبوهم يمشوا لو راحوا ناحية بلاد اليهود يبقى التابوت عاوز يرجع بلاده خلاص ما مش هنمنعه ففعلا حطوا التابوت وحطوا معاه شوية حاجات ذهب كتيرة كنوع من التقدمة والاعتذار للتابوت انه احنا اسفين قوي بس ايه يعني اعمل معروف ابعد عننا ففعلا اتحركت العجلة دي البقرتين دول بقوا يمشوا وفي اتجاه البلاد اليهودية لغاية ما جم عند قرية مع يعاريم قرية يهودية جنب أورشليم بكام مايل كده وبعدين وقفوا كان فيها هناك راجل طيب اسمه أبي ناداب قبلها عدوا على منطقة اسمها بيت شمس برضو مش يهود قوي هنشوف اللي بيحصل ايه الكلام ده حصل يعني طول فترة شاول الملك التابوت غايب أو مركون في الحتة اللي احنا هنشوفها فنقرأ جزء من صمويل الأول ستة نفهم ايه قصة التابوت وازاي ان الملكوت ده ممكن يدخل في بيت ويرفض بيت في واحد يتمتع بحضور التابوت في حياته إشارة لربنا يعني وفي واحد ما يدقش التابوت أو ما يدقش وجود ربنا في حياته يقول وضرب الأول صمويل الأول ستة 19 يقول وضرب أهل بيت شمس لأنهم نظروا إلى تابوت الرب وضرب من الشعب خمسين ألف رجل وسبعين رجل فناح الشعب لأن الرب ضرب الشعب ضرب عظيم دول يهود بقى والتابوت رجع بلاد اليهود إنما هما كيهود عارفين الشريعة وعارفين إن التابوت محدش يصح يبص فيه ولا يلمسه ولا كده فهم انبسطوا بقى بقى يتفرجوا عليه مش بعيد يلمسوه فقام ربنا يعني أدبهم تأديب شديد وضربهم ضربة عظيمة يعني وبأ هم كمان فقال أهل بيت شمس من يقدر أن يقف أمام الرب الإله القدوس هذا وإلى من يصعد عنه قال الفلسطينيين مش عاوزينه جابوه طب احنا يهود جابوه لنا هنوديه فين تاني ما احنا الظاهر التابوت ده بقى ايه منين ما يقعد يموت الناس ده التفكير خلي بالكم هو مش بيموت اي ناس هو بيغضب على التجاسر وعلى عدم الاحترام وعلى غياب الإيمان وعلى الحاجات دي فأرسلوا رسلا إلى سكان قرية عاريم قائلين قد رد الفلسطينيون تابوت الرب فانزلوا واصعدوه إليكم الحركة دي صح ليه القرية دي أغلب سكانها من اللاويين اللي يقدروا يشيلوا التابوت هم اللاويين بس أو كهنة اللاويين ده الطقس بقى ده الشريعة بتاعت موسى سبط لاوي هو السبط المكرس أو المخصص لخدمة العبادة والهيكل والكهنة الكبار بس هم اللي يشيلوا التابوت ولازم يتشال على كتافهم بطريقة كده في عواميد مخصوص ذهب تتحط في مجرى جنب لازق في التابوت عشان حتى وهم شايلينه ما يلمسوش التابوت من كتر بقى ربنا عاوز يوريهم قد ايه كرامة التابوت ده فأصعدوا تابوت الرب وأدخلوه إلى بيت أبي نداب في الأكمة وقدسوا ألعاذر ابنه لأجل حراسة تابوت الرب وكان من يوم جلوس التابوت في قرية عريم أن المدة طالت يعني إيه هنا ما حصلش مشاكل طب ليه في بيت شمس حصل مشاكل في الفلسطينيين في مشاكل أيوة لأن ده مش شعب ربنا دي مفهومة الناس دول بيعبدوا أوثان فربنا طبعا غضبان ما يقفش جنبه جنب الوثن أبدا ربنا ما يجتمعش أبدا ربنا في مكان والوثن في مكان لا تكن لك آلهة أخرى أمامي هتعبد الفلوس وتعبد ربنا ما ينفعش مش هتاخد من ربنا بركة طيب سابوا الفلسطين ورجع لليهود هتتهاون في حق ربنا ومش عارف قيمة ربنا برضه مش هتاخد بركة ممكن تاخد لعنة أما بيت الراجل الطيب اللي اسمه أبي نداب ده ده راجل من الطيبين اللي عارف يعني إيه يحب ربنا ويخدم ربنا فأول ما قالوا له التابوت هيقعد في بيتك ده بيت من الفلاحين ناس بسطة قالوا ماله أهلا وسهلا ربنا يبقى في بيتي ده حاجة عز قوي أنا هخلي كبير أولادي العذر ده ما يعملش حاجة غير إنه يخدم التابوت مكرس لحراسة التابوت فقام ربنا انبسط من الوضع قعد على الحال ده عشرين سنة يبقى أول معنى عاوزين نوصل له إيه أنه التابوت ده إذا كان إشارة لملك الله أو حضور الله ما هو الملكوت الداخلي ده يعني ربنا حاضر جواك أو حاضر في بيتك الموضوع مرتبط باستقبالك إذا كنت فلسطيني مشغول بآلهة أخرى يبقى بالعكس أنت بدل ما هتستفيد من ربنا هتاخد غضب ربنا لأنك بتعبد أوثان خليها دي بعيد عننا شوية إذا كنت زي بتوع بيت شمس عاوز ربنا فرجة مبسوط قوي انك شفت التابوت في ناس عاوزة ربنا فرجة عايزين يتفرجوا على معجزات عاوزين يعرفوا معلومات انما نعبد ربنا ونحب ربنا ونرتبط بيه مش في بالهم تلاقي برضو ان بيت شمس ما استهلوش يقعد عندهم التابوت انما اول ملكوت في الموضوع هنا بيت الراجل الطيب اللي اسمه ابي نداب في الاكمه اكمه دي يعني حتت فقيره قد تكون عاليه شويه انما في وسط الحقول وسط الجبال لكن هو عمل حاجه بتعجب ربنا ايه اللي يعجب ربنا يخلي في ملكوت داخلي انه جاب اغلى حد عنده او اغلى حاجه عنده ابنه اليعازر ده وقدسه قدسه يعني ايه كلمه تقديس دي كلمه ساعات تبقى صعبه علينا شويه يعني ايه تقديس هو انا اقدر اخلي نفسي قديس يا ريت انما كلمه تقديس في معناها البسيط تخصيص يعني ايه انت خصصت لربنا عملت قطاع خاص بقيت مش قطاع عام اي حد لا بقيت انت ملك خاص لربنا الحته دي تفرح ربنا قوي لان ربنا من اول الكتاب يقول ايه تحب الرب الهك من كل قلبك من كل فكرك من كل نفسك من كل قدرتك لا تكن لك الهه اخرى امامي لان الهك اله غيور يعني ايه يحب ان الواحد يبقى ملكه يحب دي ولما تبقى ملك ربنا تلاقي ايه البيت خد بركه هنا البيت ده استضاف تابوت العهد اللي يعتبر ثروة الشعب اليهودي وثروة العهد القديم كله أغلى حاجة في العهد القديم تابوت ده أغلى حاجة استضافوا بيت فقير عشرين سنة بيت بسيط ما كانش على بال حد ولم يتمتع بيه شاول الملك طول فترة ملكه ليه؟ ما جاش في باله خلي بالكم شاول الملك أساسا من ساعة ما بقى ملك ما جاش في باله انه عاوز التابوت وعاوز يتمتع بحضور ربنا في حياته وعاوز مثلا نفسه يدوق اللي داقه موسى وهو واقف قصاد التابوت ولا يشوع ولا القديسين الكبار دول مش على باله هو شاول اغلب عمره انشغل انا ولا داوود انا ولا داوود لغايه ما راح عمره فهو فقد الملكوت من حياته كان عنده فرصه لانه ده ملك البلاد كلها شاول انما ترك هذا التابوت في بيت الفلاح البسيط اللاوي أبي نداب لأنه كرس ابنه لحراسة التابوت يبقى أول معنى الملكوت ده اختيار يا جماعة يعني التابوت في إيدينا كلنا ربنا في إيدينا كلنا إنما عشان الواحد يتمتع بيه لازم يطلبه ويفرح بيه ويقدره ويخصص نفسه ليه يخصص أغلى ما عنده ليه أغلى وقت يبقى ربنا واغلى حق يبقى ربنا انما ربنا يبقى في الاخر لحسن ناخد لعنه بدل بركه لحسن نطلع زي بتوع بيت شمس اللي انبسطوا قوي شافوا التابوت انما ما استهلوش يقعد عندهم التابوت انضربوا ضربه شديده وقالوا مش عاوزينه مع انهم يهود ففكره التخصيص التكريس التقديس دي فكره مهمه قوي عشان تقول انك دقت ان ربنا ملك جوه قلبك مالي قلبك شبعان بربنا ضايق ربنا فرحان بربنا ما انت مش هتوصل لها غير لما تبقى مدي ربنا حقه وربنا حقه يعني ايه دخل بيتك يبقى هو صاحب البيت عارفين زي ايه بشبهها لما يجي لك ضيف ضيف غالي بس ليك دل عليه يعني ايه يعني راجل كبير في السن وانت بتحبه قوي وهو محترم وكبير قوي بس انت يعني تعامل معاه ببساطة كده قمت سبته في الصالون وقلت له معلش اخلص اللي في ايدي وارجع لك على كده اسبوعين احنا ساعات نعمل كده مع ربنا سايبينه في البيت بنقول له يا رب البيت بيتك وبراحتك خالص والعيال عيالك وكله ملكك بس سيبنا نخلص اللي في ايدينا طبعا يصعب عليه انما لما تقعد له تتقدس ليه تطلع العازر ابنك يعني أغلى ما عندك وتبقى مشغول بيه على طول لا ده يملى بيتك ويعمر ده يدوقك السما على الأرض لأن هو ربنا اللي في السماء هو اللي على الأرض أنت فاكر إيه يعني هي السماء بعيدة ما هو صاحب السماء ما هو الملك اللي في السماء هو الملك اللي علينا دلوقتي هو هو فأنت لو عاوز تدوقه أول مبدأ فين العذر في حياتك فين البيت الطيب البسيط اللي كل اللي يهمه يستضيف ربنا لا يهمه يتفرج على التابوت مناظر ولا يتمنظر ان التابوت كان عنده لا مش شغله الحكايه دي وهيفضل حواليك ناس كتير قوي مش شاغلها الموضوع بما فيهم شاول الملك يعني شاول الملك يعتبر مسيح الرب مقدس المفروض شاول ده المسيح يعني ممسوح بالمسحة يعني ده أكتر واحد عارف قيمة التابوت إنما نقول إيه ربنا يرحمنا إحنا الممسوحين دول أو المكرسين لألا ننشغل عن التابوت بأمور أخرى ويطلع لنا فلاح بسيط يسبقنا كلنا لأنه عرف كرامة التابوت ننقل بعدها بسفر كامل صمويل الثاني ستة جه بقى ساول مات مات في الحرب جه داوود وداوود فين لما بقى ملك وتربع على الملك كله ولم اليهود ع- كلهم لما واحدة أخيرا استقرت المملكة وطلعت في دماغ داوود إيه بقى أنا عاوز التابوت ده اللي يفرق بقى بين داوود وشاول إن شاول لم يهتم إن التابوت يبقى قريب ليه ولا على باله إنما داود كان يعشق التابوت هنعرف بعد كده ان ارتبطت حياته بيه جدا فكان بالنسبة له لا أنا عاوز التابوت أنا بحب ربنا عاوز أقف الوقفة اللي وقفها موسى هو بينه وبين موسى 500 سنة إنما هو حكاية إن موسى يدخل كده الخيمة وينزل عمود السحاب يملى الخيمة ويبقى بيكلم ربنا كده كما يكلم الصديق صديقه دي عاملة له إغراء شديد فأنا عاوز التابوت فقالوا له تابوت في بيت راجل غلبان اسمه أبي نداب من اللاويين محفوظ عنده بقاله عشرين سنة ومحدش دور عليه وأولاده وأحفاده بيخدموا على التابوت عيلة كلها لاويين مكرسين فجمد على داود أيضا جميع المنتخبين في إسرائيل ثلاثين ألف وطالع حارب وقام داود وذهب هو وجميع الشعب الذي معه من بعلة يهوذا ليصعدوا من هناك تابوت الله الذي يدعى عليه بالاسم اسم رب الجنود الجالس على الكاروبين ده واخد التلاتين ألف مش عشان يحارب ده واخد التلاتين ألف زفة شوفوا بقى الحاجات دي تفرق مع ربنا ليه هو ده اللي عارف قيمته بقى ده اللي عارف يعني ايه تابوت العهد عارف كرامة ربنا ده 30 ألف كان بيدخل بيهم حرب قبل كده خدهم كلهم سافروا معاه بالسفر مشي كده كام ساعة عشان هيروحوا ينقلوا التابوت من بيت أبي نداب عشان يستضيفوا في مدينة داود كان عمل مدينة في أورشليم اسمها مدينة داود أو الحصن أو صهيون دي الأسماء بقى اللي احنا عارفينها ده جزء من أورشليم أظن الجنوب الغربي وعملها حصن وبقى عاوز التابوت في بيته مش في بيته في المنطقة اللي هو ساكن فيها وبعدها بعد شوية يقول له يا رب يقول له صمويل نسان ايه انا اسكن انا في قصر وتابوت ربنا يقعد ده بعد ما جابه بس انا بسبق يعني بعد ما يجيب التابوت بعدها بشويه يقول ما يصحش التابوت يقعد كده قال له ما هي خيمه من ساعه موسى في خيمه وكده ونظام قال له لا انا هعمل له هيكل هعمل له بيت احسن من بيتي ومن هنا بدأت فكرة هيكل سليمان برضه من قلب داود نرجع تاني نشوف لسه داود بيفكر ازاي يصعد من هناك تابوت الله الذي يدعى عليه بالاسم يعني ايه تابوت الله يعني اسم ربنا عليه كلمة اسم ربنا دي معناها قوة ربنا يعني حضور ربنا اسم ربنا في العهد القديم وفي العهد الجديد يحمل القوة مش مجرد الاسم يعني في العهد الجديد تلاحظوا كلمة اسم ربنا دي كلمة قوية قوي لما يقول مثلا ليس لي فضة ولا ذهب ولكن الذي لي إياه أعطيك باسم يسوع المسيح قم وامشي داود مثلا قبلها بقى بسنين لما كان صغير وقت جليات قال له أنت تأتي إلي بسيف ورمح وتم آه، آه، رمح وسيف وكده أما أنا فآتيك باسم رب الجنود ففي قوة للاسم فكأن هذا المكان يحمل كل القوة النووية والذرية بتاعت اسم ربنا تابوت ده فبيقول رايح عشان يجيب تابوت الله اللي عليه اسم رب الجنود الجالس على الكروبين فأركبوا تابوت الله على عجلة خلي بالكم لأن هيحصل هنا شوية لخبطة مع إن الرغبة كويس على عجلة جديدة عجلة جديدة برضو زي ما بقول لكم بتبقى غالبا عربية خشب شيك كده يعني وبيسوقوها حيوانات يعني إن كان هيبقى هنا ثيران وحملوه من بيت أبي نداب الذي في الأكمة وكان عز وأخيه ابن أبي نداب يسوقان العجلة الجديدة البعض بيقول عز وأخي دول غالبا أحفاده لأن فات عشرين سنة فأبي نداب مش بعيد يكون كبير ودول أحفاده مش يعني لكن بيتسموا ولاد أبي نداب كله بركة من بيت أبي نداب فأخذوها من بيت أبي نداب الذي في الأكمة مع تابوت الله وكان أخي يسير أمام التابوت واحد منهم ماشي قدام وداود وكل بيت إسرائيل يلعبون أمام الرب كلمة يلعبون هنا يا جماعة مش بيلعبوا كورة يعني إنما يلعبون كان ليهم طريقة زمان وهم بيزمروا هتلاقوا فرقة كاملة لأن داود كان غاوي موسيقى فتلاقيهم بيمشوا بخطوة واحدة وليهم طريقة في الزمارة والمزمار والقيصار وال... ففريق بيتحرك بالموسيقى بنغمة زي المرشات كده احترام موكب ملوكي وداود أول واحد لأنه ده قدامه ربنا تابوت هو ربنا بالنسبة له وداود ماشي وراه وراه الفرقة الكبيرة وراه 30 ألف عسكري موكب جميل بكل أنواع الآلات من خشب الثرو بالعيدان وبالرباب وبالدفوف وبالجنوق وبالسنوق فلما انتهوا إلى بيضر ناخون في السكة السكة كلها فقير يعني آه مد عزة يده إلى تابوت الله وأمسكه لأن الثيران انشمصت انشمصت يعني إيه هاجت هاجت فطبعا هو خاف التابوت يلق كده ولا يقع فقام بسرعة امسك يا جدع حط ايده طبعا الكلام ده غلط فحمى غضب الرب على عزة وضربه الله هناك لأجل غفله فمات هناك لدى تابوت الله فاغتاظ داود طبعا داود اترعب قال ده هيبقى في بيتي ولو حد من العيال راح كده ولا كده هو اترعب بقى اترعب رجع كش قال لا لا مش هكمل مش هكمل الزف زعل وخاف عزة مات الولد يعني ما يقصدش فصعب عليه من ربنا ايه يعني يمسك التابوت يحصل له كده فاغتاظ داود لأن الرب اقتحم عزة اقتحاما وسمى ذلك الموضع فارس عزة فارس عزة يعني الله افترسه يعني أو اقتحمه إلى هذا اليوم وخاف داود من الرب في ذلك اليوم وقال كيف يأتي إلي تابوت الرب ولم يشأ داود أن ينقل تابوت الرب إليه إلى مدينة داود طبعا احتاسوا هم في نص السكة فيعملوا إيه قال لهم شوفوا لنا حد من اللاويين يكون قريب أي بيت لاوي يكون قريب ربنا بقى يشاء ربنا فحص القلوب عارف مين البيت اللي ينفع يستضيفه فطلع لهم واحد برضو نكر إنما بقى يعني مهم بعد كده ف فمال به داود إلى بيت عبيد أدوم الجتي ده واحد من اللاويين برضو جت دي منطقة في فلسطين فكان ساكن قريب وبقى تابوت الرب في بيت أدوم الجتي ثلاثة أشهر وبارك الرب عبيد أدوم في كل بيت قال أنت بتبارك ولا بتلعن ما احنا مش فاهمين لك يعني في بيت شمس ضربتهم ضربة وباء اترعبوا قبلها الفلسطينيين خدوا قد كده جيت عند أبينا دهب الدنيا جميلة وهادية وحلوة فداود غار قال يا يبقى بيتنا أولى راح ينقل لك الحكاية حصلت في السك دخلت بيت أدوم عبيد أدوم العملية جميلة قوي والبيت بركة وكله تمام خلي بالكم القصص دي بتميز ايه ما هو التابوت ده إشارة لحضور الله ربنا بيختار وعارف مين اللي يستاهل ومين ما يستاهلش ويستاهل دي مش مبنية على ملك ولا عز ولا لا دي قلب قلب عاوزه بيحبه ناس بسيطة مقدرة يعني ايه ربنا في بيتها ولا منظر وخلاص تعالوا نفكر في اللي فات لأنه في كلام يلخبط في سؤالين يشغلونا هو داود خد رأي ربنا في نقل التابوت ولا لا ما جاتش الظاهر انه ما خدش رأيه ساعات الواحد فينا يتهيأ له انه بيتحرك بقرارات روحية سليمة انما ما يصليش لان الموضوع شكله كويس بس يطلع ان ربنا له حكمة تاني هتتكرر بعدها بإصحاح لما داود ينوي يبني بيت لربنا للتابوت فيجيب نسان يقول له انا هبني بيت يقول له ابني يوم ربنا يجي النسان بالليل يقول له ايه اللي هو يقول لك ابني وانت تقول له ابني وما تسالونيش ليه انا ما بقول لك ما يبنيش لا مش هو اللي يبني خلي سليمان يبني بعدين هو لا ربنا له حكمته فاحيانا الواحد يتخطى الحدود يعني تبقى بتخدم في عقلك يقول لك اعمل وما تعملش طب انت بتصلي تسأل ربنا يمكن داود لو كان صلى وقال له يا رب تسمح لي استضيفك في بيتي ممكن تدخل عندي ممكن تبقى تبارك مدينة داود تبقى أغلى حاجة عندي يجوز يقول له طيب خلي بالك لما يتنقل التابوت لازم كيت وكيت وكيت إنما هو لا سأله ولا فكر يتنقل إزاي وتيجي هنا الغلطة التانية هو المفروض يتنقل على عجلة جديدة ولا على أكتاف اللويين حسب الشريعة المفروض طبعا ولاد أبينا ده بيشيلوه أو الكهنة بقى يجوا الكهنة الكبار يشيلوه بالطريقة المظبوطة قلنا الفلسطينيين جهلة ما يفهموش فحطوه على عجلة لأن دول ما يفهموش نقوم احنا هنقلد الناس اللي ما بتفهمش فاللي حاصل ان هم بدل ما يرجعوا للشريعة يشوفوا كيف يحمل التابوت وكيف ينقل من مكان إلى مكان وربنا قايل لموسى بالتفصيل لأن هنا في حتة تقصية خلي بالكم بقى الكلمة دي بتغيظ بعض الناس بس الطقس يعني نظام ونظام حطه ربنا والنظام ده الغرض منه احترام ربنا وبيته وربنا له مغزى في كل حاجة بيعملها فلما نمشي الدنيا بدماغنا يجوز بنتخطى ربنا أو بنتحداه أو بنهينه بطريقة بفهم أو بدون فهم فهم غلطوا غلطتين على الأقل لا داود سأل أنقل ولا لأ ولا اتشال بطريقة صح ده اتشال بطريقة وثنية كانت بتنفع مع تماثيل الأوثان فأنت كده جرحت ربنا أنا ربنا له المجد ما يحبش يتشال بالماديات ربنا يتشال على ولاده ربنا يسوع دي إشارة للتجسد بعد كده إن الله يتجسد يعني هيبقى يحمل جسد بشري فمن الأول كانوا يحملوا على أكتافهم تابوت عهد الرب اللي هو يمثل حضور ربنا لكن لا تحمله الحيوانات لا مرفوض المبدأ حتى لو هيسافروا بيه أربعين سنة يفضل يتشال على أكتاف الكهنة وقت موسى كان كده وقت يشوع كان كده تفتكروا وقت يشوع لما بيعدي نهر الأردن حصل موقف غريب أول واحد دخل التابوت شايلينه الكهنة على العمود الذهب ده وقفوا جوه النهر وقفوا حوالي كذا ساعة لغاية ما كل الشعب يعدي يمين وشمال عشان التابوت هو اللي ماسك المية وإلا المية هتنزل على دماغهم ففضلوا الكهنة شايلين التابوت في نص نهر الأردن والشعب يعدي بالألفات وهم أول ناس دخلوا وآخر ناس طلعوا لأن هم شايلين المسيح أو شايلين ربنا كل القصص دي اتنست وبقينا بنفكر بطريقة وثنية وهنعمل زي ما الناس بره بتعمل وهنحطه على عجلة بحيوانات إذا القصة فيها أخطاء كثيرة قد تفسر لنا ليه ربنا يعني سوري في البلد بالبلدي قفش كده وعمل موقف في نص السكة لخبط الدنيا أو يعني الناس اتوترت الحكاية كانت شكلها حلو وداود رايح وزفة ومحترم وفي مزامير وفي تراتيل إنما ربنا زعلان في حاجة مزعلاه إنه أصبح في استهانة ببعض الأمور برضه موقف عزة لا يخلو من خطأ ليه؟ كونه مد إيده بحركة تلقائية ده ده كان في بيته عشرين سنة مش بعيد يكون بيعمل كده كتير وبيحرك فيه وبيظبط فيه إذا هذا الشاب من كتر تعوده فقد إحساسه بكرامة التابوت خلي بالكوا دي حتة خطر للشمامسة دي ولينا احنا الكهنة ساعات من كتر التعود اديك بتقف يمكن اول مرة تصلي بذمة كنت واقف مكسوف ومحترم بعد شوية بقيت بتصلي وانت بتتاوب وانت بتتكلم مع اللي حواليك وانت نعسان ونايم على السرير ايه الحكاية ما هو في البيت بقى عشرين سنة قاعد معانا يعني فعزة اعتاد وجود ربنا لكن اعتاد بطريقة غلط غير روح موسى ويشوع لا ده هو اعتاد فبقت ايه بس زقه كده وخلاص عشان نظبطه فبتلقائية شديدة وبتعود أول ما الثيران انشمصت مد ايده بجسارة وسند التابوت فربنا يمكن يكون بيأدبه على سنين من التهاون والتعود طبعا لا تخلو القصة من من درس الكل الموجودين ساعتها ان داود يمكن كان هيجيله احساس من الافتخار انا عندي التابوت بقى وهلمسه فعاوز يفوقه حاسب انت ان كنت بتحب ربنا دي حتة صح بس مش معنى كده تقلب معاك بنوع من التعود والاستهانة والاستهتار ساعات نخلط دي في دي نقول بنحب ربنا قوي فمع حبنا لربنا نتدلع شوية شوية نتهاون فتلاحظوا هنا في غلطة كبيرة انه اكتاف المكرسين ما شالتش التابوت وندخل في اسباب فارس عزة انه في عدم اداء امانة او عدم احتراس في تجاسر لان في سفر العدد في الشريعة ودول كانوا حافظينها اللويين كانوا حافظين الشريعة صم لا يمس القدس لئلا يموتوا كانت وصية ما يمسوش حاجة من الأقداس أبدا وراح منه الخوف المقدس طبعا دي حتة عدم إيمان تلقائي يعني هو ربنا بملائكته مش هيعرف يصون التابوت واحد ممكن يفكر بطريقة بشرية يقول ما الأحسن يقع يقع ده إيه يا ابني ده إحنا اللي نقع لكن ده تابوت عهد الرب ده وقف لوحده قدام الشعب الفلسطينيين بقى يوقع الأوثان كلها هيقع إزاي وبقت الأوبئة بتنتشر منين ما يروح بقى التابوت العهد من غير حرس مرعب لكل الوثنيين فمش محتاج ربنا حرس ولا حاجة مش محتاج اللي يسنده يعني دي فيها حتة ضعف إيمان برضه المهم داود لسه الحكاية جوه قلبه فبعد ما ركن التابوت ثلاث شهور رجع إيه رجع يغير الله طب أنا راحت عليا وراحت لبيت عبيد أدوم اللي محدش يسمع عنه ولا يعرفه ريتي تروح في بيت الفلاح البسيط ده وانا اللي نفسي تابوت يبقى عندي فعمل استعدادات جديدة بعد ثلاث شهور ما طولش هنا ليه لان عمال يتابع الاخبار بيت عد... عبيد كم واحد اي كم واحد مات قالوا له لا لا ولا حد بيعي ولا حد بيموت بيت كله بركة بيت منور صبح وليل التابوت فيه قال طب ما ده اللي انا كنت متوقعه من الاول طب افهم بقى يبقى موقف عزة ده درس فيقول فأخبر الملك داود وقيل له قد بارك الرب بيت عبيد أدوم وكل ما له بسبب تابوت الله فذهب داود وأصعد تابوت الله من بيت عبيد أدوم إلى مدينة داود بفرح هنا بقى الاستعدادات مضاعفة مش بس الزفة الأولانية والتلاتين ألف وفريق المغنيين وال... وال... لا ده أكتر وأكتر بقى ما هو ال... يعني تشد من المرة اللي فاتت فكان كلما خطى حامل تابوت الرب خلي بالكم التعبير بقى مفيش عجلة بقى وكلام من ده المرة دي حامله ضبط الشريعة تشتغل حامله تابوت الرب كلما خطوا ست خطوات يذبح فورا وعجلا معلوفا بمعنى ايه كل ست خطوات ده ده بيسافروا بلاد مش مهم مش مهم المرة دي خليها تعدي على خير او بطريقة تاني الكرامة بقت كبيرة قوي في عينين داود ساعات ربنا يبقى عاوز ينبهنا للحتة دي انت واقف قدام ربنا دي حاجة كبيرة ما تستقلش دي حاجة كبيرة قوي كل ما تحس بعظمة ربنا كل ما الملكوت يدخل بيتك وحياتك انما تستهين ده, ده ربنا ستر ان ما فيهاش فارس عزة يعني ربنا ستر ان الواحد يدخل الهيكل ويطلع ولا يتناول ويطلع كده وهو لا يشعر بعظمة ما يحدث ده من رحمة ربنا ان ما فيناش عزة كتير ما بيحصلش معانا الحاجات دي لكن ربنا يحب ان الناس تعرف قدره فهنا كل ست خطوات ذبيحة والتابوت متشال على اكتاف اللويين مظبوط داود بقى المرة اللي فاتت يبدو كان لابس الجبة في حاجة اسمها الجبة والأفود الجبة دي عارفين اللبس الملوكي بتاع الكهنة في يوم العيد اللي هو البورنوس نسميه حاجة ملوكي كده واخدين بالكم تدي شعور العظمة المرة دي قلع الجبة ولبس حاجة اسمها الأفود زي الصدرة خفيفة كده عشان يشتغل زيه زي المغنيين أنا المرة دي مش ملك خلي بالكم المرة اللي فاتت كان ملك واقف باحترام وماشي والطابور وراه كانوا عساكر ولا مغنيين بيعملوا شغلهم المرة دي لا أنا زي زيهم أنا خايف أنا عارف الموقف فبقى إيه هو طبعا عازف قديم مسك زيهم آلة من الآلات وبقى يمشي الخطوة ويتحرك ليه سموها يرقص هي مش يرقص بالمعنى البلدي يعني يرقص هنا يعني بيتنطط يطفر يعني بتحرك الحركة المنتظمة بتاعة الموسيقى اللي ماشية مع اللحن مع زيه زيهم بقى خلاص هو مش ملك انيمور بقى لا انا صغير انا زي زي اي واحد فعدت الموكب على خير ما حصلش مشاكل فكان يطفر فكان داود يطفر يرقص بكل قوته أمام الرب يعني بيعمل مجهود زي أي عازف السكة طويلة مش مهم وكان داود متنطقا بأفود من كتان بقول لكم حاجة كده صغيرة زي المنطقة غير الجبة بتاعت الملوكية فأصعد داود وجميع بيت إسرائيل تابوت الرب بالهتاف وبصوت البوق الزف أقوى احترام أعظم كرامة أعلى داود زيه زي غيره الناس م- التابوت متشال على الكهنة كله ماشي مظبوط طيب حلو وصل بقى م- ب- مدينة داود أخيرا وصلنا مدينة داود اللي كان بيحلم بيها بقاله سنين فلما دخل تابوت الرب مدينة داود أشرفت ميكال بنت شاول من الكوة هي قاعدة في فيلا كده في قصر فايه طبعا دي لا راحت تحضر ولا بتاع ملهاش في الحته دي فبصت من الشباك لقت جوزها قالع البرنس وقال ايه بيلعب بيلعب زي العازفين وزيه زي اي واحد من الفريق المغنيين ده فاحتقرته في قلبها فادخلوا تابوت الرب هي في الاول دي حاجه جواها لسه ما حصلش كلام بينهم واوقفوه في مكانه في وسط الخيمه هو عمل له خيمه زي بتاعت خيمه الاجتماع بالظبط بس في مدينه داود ففي الاول مفيش هيكل سليمان لسه فمش هيدخله اوضه بقى عند ابي نداب ولا عبيد لا ده مدينه داود فعمل له الخيمه التمام ورجع المنظر القديم بتاع ايام موسى ويشوع نصبها له داود وأصعد داود محرقات أمام الرب وذبائح سلامة قعد بقى يطلع لا، ده كل ست خطوات كان بمحتاج فبالك لما وصل بقى مئات ولما انتهى داود من, من إصعاد المحرقات وذبائح السلامة بارك الشعب باسم رب الجنود وقسم على جميع الشعب على كل جمهور إسرائيل رجالا ونساء على كل واحد إذا الستات كتيرة شاركت بس ميكال ما شاركتش خلي بالكم يعني الموكب موكب شعبي مش بس عسكري لأن ربنا يحب الكل هنا الزفة دي زي زفة السماء واخدين بالكم رجالا ونساء وكل واحد بطريقته وبتعبيره المهم الناس بتحب ربنا قسم على كل واحد رغيف خبز وكاس خمر وقرص زبيب على آلاف مؤلف عشرات أو مئات الآلاف لأن ده احتفال ما تاريخي ألف سنة قبل المسيح ما تكررش تاني المنظر ده ثم ذهب كل الشعب كل واحد إلى بيته وأرجع ورجع داود ليبارك بيته طبعا داود را- فرحان فرحة عمر أخيرا بقى في بيته مدينة داود فيعني المفروض دي سعادته وبقى بعد كده كل شوية يهرب من الناس ويدخل يقول لك تاني إصحاح على طول ودخل أمام الرب وجلس إيه دخل وجلس دي في الخيمة طبعا بقى يهرب من الناس ويسيبهم ويدخل وعجبه بقى الحكاية ربنا عندي في البيت فايه يزوخ ويدخل الخيمة وما يلاقوهوش لا ملك ولا بتاع سيبك الدنيا تضرب تقلب المهم يشبع بربنا فراجع مبسوط جدا فخرجت ميكال بنت شاول لاستقبال داود وقالت ما كان أكرم ملك إسرائيل اليوم حين تكشف اليوم في أعين إماء عبيده بيقولوا تكشف يعني تعرى أتعرى من مجده يعني لأنه قلع قال إيه لبس الملوك كما يتكشف أحد السفهاء نراجع تاني كم حاجة اللي خلى تابوت العهد يستقر عند عبيد أدوم كان إيه؟ إن الراجل ده يتسم بأنه عنده محبة وبساطة وتواضع الثلاثي ده يعجب ربنا جدا يعني احنا عمرنا ما سمعنا عن عبيد أدوم ومش هنسمع عنه تاني في الكتاب هو بس الموقف اللي فات بس ربنا قعد عنده ثلاث شهور استضاف ربنا ثلاث شهور أو تابوت العهد ليه؟ لأنه كان شخص بسيط يمكن أبي نداب تميز بحكاية التقديس والتكريس فدي طبعا عجبت ربنا الراجل ده ببساطة كل الناس مرعوبة تاخد التابوت بيتها قال لا هاتوه عندي مش خايف يا عبيد ده عزة لسه ميت ابن أبي نداب قال لا لا أنا مش خايف هاتوه عندي أنا أعرف أكرمه أنا أعرف أضيفه ده حبيبي ده ربنا غالي عليا هاتوه بيتي فهنا عبيد أدوم يمثل الشخص البسيط اللي بيحب ربنا وعشان قلبه بسيط وبيحب ربنا ربنا يدخل بيته ويبارك بيته ما يحصلش أي مشاكل لأنه يجمع بين ثلاث حاجات قرايب توائم ما يسيبوش إيدين بعض التواضع البساطة المحبة وتلاحظوا هم دول اللي اتعلمهم داود منه ما هو داود قاعد يحسب هو عبيد عمل ايه زيادة عشان ربنا يدخل عنده ما يدخلش عندي لا عمل ايه يعني ايه اللي عجبه ربنا يقعد عند الراجل الغلبان ده فقالوا له ده راجل غلبان هو بيحب ربنا وراجل بسيط وخلاص قال خلاص انا كمان غلبان وبسيط ولا ملك ولا بتاع فقال عتوب الملك وقال أنا هعمل زي عبيد أنا طفل هتنطط وهفرح بربنا وهعبر عن اللي جوايا ولا يهمني الناس تقول إيه ولا يهمني أي حاجة في الدنيا فالثلاث دروس الحلوين دول اللي خلوا التابوت يقعد في بيت عبيد كملوا المشوار على خير لغاية ما دخل مدينة داود عشان كده يقال أو البعض بيعتقد أن داود قال المزمور المشهور بتاع مزمور 30 ده مزمور مشهور بتاع أعظمك يا رب لأنك احتضنتني قال فيه حولت نوحي إلى رقص لي ومزقت مسحي ومنطقتني فرحا البعض بيقول أنه قاله غالبا في اليوم ده لأنه كان قبلها بثلاث شهور بينوح على عزة الشاب اللي مات ده يعني برضه مش مش مقتنع باللي حصل وحاسس ان ربنا رافض يدخل بيته بالمنظر ده يبقى ربنا مش عاوز يجي عندي فكان يلبس المسوح اتاري الثلاث شهور غالبا داود قضاهم صلاه يا رب انت زعلان مش عاوز تيجي عندي انا ما استهلكش يعني تقعد في بيت ابي نداب عشرين سنه وانا اللي بحبك وملياش غيرك مش عاوز تيجي عندي طب سامحني وفضل ينوح او يلبس المسوح حوالي ثلاث شهور لغاية ما اطمن ان بيت عبيد اتبارك وربنا يعني مبسوط فراح بقى يجيبه بفرح فحولت مسوحي او نوحي الى رقص وحولت حزني ومنطقتني فرحا القصة دي تضيف علينا حاجة تاني ان ملكوت الله داخلكم مرتبط بحاجات تانية ربنا بيفرح بايه عشان ربنا يبقى في بيتك فرحان وانت كمان فرحان انك تقدم ذبايح ومحرقات كل ست خطوات وفي الآخر ذبايح بلا عدد إيه يعني إيه معنى الذبايح إحنا هنجيب خرفان دلوقتي لا معناها ببساطة هي المشاعر أو الكلمات أو العبادة وأكبرها وأهمها هي الإفخارستين والتناول دي أكتر حاجة تفرح ربنا ربنا قاعد في الكنيسة مستنينا نتناول على فكرة وإحنا تقلانين ومطنشين إنما دي حاجة بتفرحه لأن هي دي الذبيحة في العهد الجديد اللي تخليك بتقدم الشكر لربنا وشوف كل خطوة لما يقول كل ست خطوات ذبيحة ده يعني بيعلمنا نعيش في الدنيا ازاي ما, ما, ما تمشيش من غير ما تصلي ما تكترش خطويك وانت قاطع الخط مع ربنا احنا عاوزين بركة في كل خطوة في كل مشي الملكوت الداخلي محتاج كده عشان يدخل بيتك ويملك وتبقى مدينة داود هي ذاتها مدينة الله هي هي يبقى قلبك هو نفسه موضع راحة ربنا محتاج تصلي كتير ومحتاج تنادي على ربنا محتاج تقدم ذبايح كتير من فرحة داود يبان داود بقى ان هو راجل سخي ومش بتاع يعني كان فرحته كبيرة قوي كونه يفاجئ الشعب ان يوزع على نفر نفر رغيف وكاس خمرة وقرص زبيب ده دي طبعا لغة هذا العصر في الاحتفالات ده أعداد رهيبة من الناس وماله كل اللي زفوا لازم يكافئوا كل اللي حضروا القداس واحتفلوا بالمسيح وسطينا لازم يتناولوا العيش إشارة للجسد وكاس الخمر إشارة للدم وقرص الزبيب إشارة إلى الفرح لأنه كان ساعتها الزبيب دايما موجود حتى في سفر النشيد إشارة إلى البهجة فكل الناس تبقى فرحانة جدا إنها شافت المسيح والمسيح دخل حياتها وكل اللي اشتركوا يكافئوا ما عدا اللي قاعده في الشباك فوق دي اللي هي ايه قاعده بس تتنأور كده وتتكلم على بس اخر جزء بقى ورجع داود ليبارك بيته فخرجت ميكال بنت شاول تاخدوا بالكم الكتاب جميل قوي في دقته كمان مش يقول ميكال مرات داود ما هي مراته ميكال بنت شاول يعني ايه ما هو الاصل برضه تعبان فهو القصة أصلها من عند شاول الكبرياء ده أصله في الدم فللأسف هي شربت من أبوها حتة العجرفة وحتة الإحساس بأنها أحسن من أي حد فالكتاب قال ميكال بنت شاول بص قبل ما نكمل حد فاكر تفاصيل قصة ميكال ميكال دي ليها قصة جميلة بس تخوف ميكال كانت أول واحدة تحب داود في شبابه لما كان مجرد جندي أمير من أمراء جيش شاول بعد ما غلب جولياط يونسان اتعلق بيه جدا وبعدها بفترة بسيطة ببسيطة ميكال حبته جدا أعجبت بيه فهو حب الأول شاول يرقه بجوازة وبعدين إيه آم، كان عاوز يديله أختها يدي أختها آم، لداوود لأنه كان واعد اللي هيموت جليات هياخد بنتي ما التزمش فجم يسخنوا داوود قال لهم ها، ده الملك ها أنا هناسب ملك أطلع أنا فين هو حر في بناته وما ما ما عرفوش ي- يسخنوه انما بقى شاول سمع ان ميكال متعلقه بداود قال طب خلاص فرصه تعالى يا ابني تتجوز ميكال قال له انا ما استاهلش ما طولش قال له انا عاوز 100 راس فلسطيني شبكه بنتي 100 راس قال وتجيبهم لوحدك يعني روح ما ترجعش هي معناها كده بالظبط روح هات لي 100 راس هي مقصود بيها كده قام راح جاب له 100 راس 100 غلفه يعني هنا بيسموهم الاغلف اشاره ان هم مش مختونين فعاوز 100 فلسطيني شبكة قال له اجيب لك عشان خاطر بنتك فهي كانت قصة حب ميكال وداود في الأول داود اشتراها بدمه خلي بالكم دي معنى روح ها اشتراها بدمه لأنه كان هيموت ميت واحد تحداهم عشان يشتريها وكانت في الأول بتحبه وبعدها بشوية لما شاول هاج عليه في ليلة من الليالي قال هموته الليلة دي يعني هموته هرب منه في البيت رمى عليه الرمح هرب راح على بيت مراته بيت ميكال قام بعت العساكر قال لهم تجيب- تموتوا له الليل فطلعوا لميكال قالوا لها داود فين قال لهم ده تعبان ونايم سيبوه شويه فطبعا هو يعني مش فاهم مش هي قال يعني مش فاهمه ان هم جايين يمسكوه فبعد ساعتين ثلاثه بلغوا شاول لسه نايم قال لهم ادخلوا موتوه نايم ده ايه فدخلوا لقوها هربته ميكال هربت داود لانها لسه بتحبه ف يعني هتاخد لها كلمتين من ابوها بس مش مع مش مش يعني مش مشكله انما داوود يهرب يحصل بقى موقف صعب قوي شاول عشان يكيد داوود يعمل ايه ياخد ميجا ميكال ويجوزها لواحد وهي لسه مرات داوود خلي بالكم بقى وهي تقبل هي غير يوناثان يوناثان اتحدى ابوه قال له داود ما عملكش حاجه لدرجه شاول كان هيموت يونسان انما هي بقى ايه ما صدقت هو هرب وهيقعد في الجبال وانا وش بهدله نشوف راجل تاني فجوزها لواحد اسمه فلطائيل حتى اسمه كده ميكال راحت بيت راجل تاني طبعا دي جرحت داوود جدا لان دي المحبه الاولى واشتراها بدمه ودفعت عنه في يوم انما باعته تدور الأيام وشاول يموت ويفضل داود هربان لغاية ما شاول يموت وبعدين يتلم بقى شعب يهوذا على إسرائيل ويتصالحوا واحد من ولاد شاول يبتدي في حرب سبع سنين مع داود عشان يبقى هو الملك مطرح شاول وبرضه يروح فيضم داود كل الدنيا قبل ما يضم الدنيا كلها كان رئيس جيش شاول القديم قال له أنا ممكن أعمل معاك صلح قال له موافق على شرط ترجع لي مراتي إشارة للمسيح شوفوا مع كل ده قال له أنا موافق بس عندي شرط موافق أبقى ملك ال 12 سبط بس ليا عندكم زوجة ليا عندكم بنت مراتي اللي خدها أبوها وجوزها لواحد غيري فابنير ابن نير رئيس جيش شاول قال له حاضر يا سلام الطلب سهل ده احنا بنتكلم في صلح دولي في بلاد قال له حقك ورجعها و- وأصر إن جوزها القديم يسيبها شوفوا كل ده طبعا دي معناها ان ميكال لسه غالية عنده غالية لأنها شوفوا بقت راجل لراجل تاني ومع هذا قبل ترجع له كزوجة ولسه فاكر لها الحب الأول إنما في اليوم ده اتهزت العلاقة خلاص ليه بقى ميكال احتقرته في قلبها مشكلة كانت بتحبه بس بتحب ايه بتحب داوود الملك الجسدي لكن مش بتحب داوود الملك الروحي بتحب داوود في الأبهة والعظمة والعز ساعة ما هرب في الجبال شافت راجل تاني ولما هيرقص قدام ربنا لا لا ملياش في الشغلانة دي واخدين بالكم ميكال دي قريبة للنفس البشرية المتعبة اللي ربنا يتعب فيها قوي ويحبها يستحملها وبعدين تخونه أول ما تحس إن سكته فيها بهدلة فيها جبال فيها صغر أنا عاوز أرجع للكلمتين اللي قالهم داود قالت له إيه ما كان أكرم ملك إسرائيل دي بتتريق على فكرة ما كان أكرم ملك إسرائيل اليوم حين تكشف اليوم في أعين إماء عبيده كما يتكشف أحد السفهاء كلام إيه فقال داود لميكال إنما أمام الرب الذي اختارني دون أبيك ودون كل بيته ليقيمني رئيسا على شعب الرب إسرائيل فلعبت أمام الرب كلمة جميلة قال لها صدقيني أنا ما شفتش حد أنا طول السكة مش شايف لا إماء ولا عبيد ولا مين بيتفرج أنا كله شايف ربنا أنا كنت بلعب قصاده كم واحد وهو بيصلي بيقول أنا ما شفتش مين موجود أنا كنت واقف قصاد ربنا مش شغلك ولا حد في الدنيا قال لا أنا ما شفتش إماء إيه وعبيد إيه اللي بتتكلم عليه أنا بحب ربنا وكنت بصلي قدام ربنا فلعبت أمام الرب وإني أتصاغر دون ذلك أنت مستكترها طب ده أنا أصغر من كده وكمان ده أنا قدام ربنا أصغر وأصغر ده كتير عليا إن أنا ألعب وأتنطط قصاده ده أنا حتى ما استاهلش أكون واحد من شوية المرتلين اللي واقفين دول وأكون وضيعا في عيني نفسي بدل قدام ربنا قدام ربنا أنا صغير جدا ووضيع كمان في عينين نفسي أما عند الإماء التي ذكرت فأتمجد لا روح نسأليهم كده مش هتلاقي واحد فيهم احتقرني ولا حس باللي انت بتقوليه وفعلا داود بقى داود يعني المحبوب على فكرة كلمة داود يعني محبوب كان محبوب من شعبه جدا لأنه ما كانش مركز في الشعب كان مركز على ربنا فاللي بيشوف ربنا وبيركز عليه ربنا بيديله نعم ولم يكن لميكال بنت شاول ولد إلى يوم موتها دي أصعب عقوبة على اليهودية في زمانهم اتحرمت بقى من الأولاد ليه أنت ملكيش ثمر لا يكون فيك ثمر بعد ليه أنت معرفتيش قيمة اللي معاك داود اللي معاك معرفتيش قيمة الدم اللي اتدفع فيك معرفتيش قيمة انه ردك بعد خيانتك معرفتيش قيمة اللي بيعمله مع ربنا معرفتيش قيمة التواضع وكرامته انت معرفتيش ده كله لا يكون فيك ثمر فيش ولاد كل الستات التانيين جابوا عيال هي لا وفضلت ميكال مرفوضة من اليوم ده لأنها جرحت علاقة قوية بين داود وربنا ربنا أغلى عند داود من ميكال فاهمين من ناحية تاني هيخسر ميكال بس مش هيخسر ربنا وهي زوجة الصبا والزوجة الأولى والأحب عند داود إنما بما إنها وقفت الموقف ده يعني مش هتكمل معاه الرحلة الروحية لا خلاص ربنا أغلى عندي من أي حد لإلهنا كل مجد وكرم الأبد